الجزء الثاني من موضوع الغفران شفنا بشاعة الخطية شفنا الغافر أو المخلص أو الفادي وصفاته شفنا الفرح والتهليل والبهجة والنتيجة المترتبة على الغفران إنما الحقيقة الغفران له شروط وبالمرة نشوف كمان إيه معطلاته وإيه مشجعاته عشان يبقى الموضوع متكامل في ذهننا آه شروط ومعطلات ومشجعات نبتدي الأول بشروط الغفران يعني عشان الواحد ياخد الغفران ده يتمتع بمغفورة لك خطاياك بكل جمالها بقى انه يعني مفيش حاجة خالص من اللي فات تفضل في رصيده ويبقى نقي امام الله ويتبرر بيه اول شرط في الغفران هو الايمان ما ينفعش انك انت تفتكر انك بشطارتك ممكن تصلح اللي فات لا احنا اتفقنا انه في دم ودم ربنا يسوع له المجد يغفر من كل خطية فانت لازم تؤمن بالمسيح له المجد المسيح الاله المتجسد الفادي هو اساس الموضوع وعشان كده ربنا يسوع له المجد اعلنها بشكل صريح وواضح مع ان في مسيحيين بيفصلوا فيها قال هكذا احب الله العالم حتى بذل ابن الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية من يؤمن بالابن له الحياة من لا يؤمن بابن الله ليست له الحياة فأصبح الإيمان بالمسيح أساس كل حاجة في حياتنا ما ينفعش انك انت تعمل خير عشان تشيل الشر اللي عملته ده لوحده ما ينفعش لو عملت كل الخير غلطة واحدة قدام ربنا تدخلك جهنم انما الغلطات دي هتروح فين دي هتتحط على راس ربنا يسوع له المجد اثامنا حملها اوجاعنا تحملها فيبقى لازم يبقى عندنا الايمان بكده كل مره بنقول اغفر لنا تلاحظوا بعدها بنقول ايه اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ها بل مسيح يسوع ربنا يعني انت مش هتقدر تتمتع بالغفران والحماية والحصانة إلا بالمسيح له المجد من غير المسيح يبقى مفيش غفران حتى لو انت عدلت حياتك طب واللي فات تصوروا معايا واحد قتل وسرق ونهب وافترى وبعدين عليه بقى سلسلة قضايا وأحكام وبعدين بيتحاكم قدام القاضي يقول له على فكرة أنا بقالي سنة ما قتلتش بقالي سنة ما سرقتش يقول له طب ده يوقع الأحكام في إيه؟ الأحكام دي تدخلك السجن مليون سنة فحتى لو أنت ظبطت حياتك شوية أو حاولت ده من لوحده ما يكفيش ده ده زي ما هنشوف ده هيبقى دليل إيمانك وهيبقى تمسكك بالغفران هي التوبة والحياة المقدسة لكن البداية كلها كلمة الإيمان خلي بالكم ان في ناس بتتلخبط تقول طب ما الطفل بنعمده بدون ايمان لا كلكم فاهمين ان الطفل بنعتبره عنده ايمان فطري وبنعمده على ايمان والديه على اعتبار في حد هيسلمه الايمان ده لان الطفل قديس مجرد يطلع من المعديه قديس نقي احنا اللي بنلخبطه احنا اللي الدنيا اللي بتوسخه وتحط عليه التراب والافكار الغلط انما هو احسن مننا كلنا ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاطفال إذا كان طفل أنقى مني أحرمه أنا من المعمودية ما عنده إيمان أكتر مني هو الإيمان أصله مش موضوع عقلاني دي حاجة جوه الواحد فبعد كده هو بقى هيثبت في الإيمان ولا مش هيثبت دي حياته دي قراره يعني أنا مش مش حارمه من فرصة إنه يتراجع عن الإيمان لو عاوز أنا اديت له هدية المعمودية عشان اسمه يتكتب في السماء إنما بعد كده يا يثبت في الإيمان ده وينمو فيه يا يتراجع عنه يضيع أبديته يبقى أول شرط للغفران الإيمان عشان كده لما الواحد فينا بيجي تائب تاخدوا بالكم كنيستنا ليها طقوس جميلة بسيطة الصليب اللي في ايدينا ده في ايد اي كاهن هو ده مجمل الايمان هو ده قانون الايمان بشكل اخر لما يجي حد يعترف بنعمل ايه بنحط الصليب على راسه ليه كأننا بنقول له انت ايمانك بالمصلوب اللي فداك اللي اثامنا حملها واوجعنا تحملها لو عندك ايمان بده وانت صادق في توبتك خلاص الصليب ده هيمص كل الخطايا هيشفطها زي المغناطيس هتطلع من الاعتراف ده نقي ليه لأنك أنت أمنت أنك تحط الخطية دي على دم المسيح ده نفس الطقس القديم قوي وقت اليهود كان يجي اللي عامل عاملة جارر الخروف معاه وبعدين يقولوا له ايه ابونا يقول له الكاهن اليهودي يقول له اعترف يقول له مش عارف ضربت فلان ولا عملت فلان يقول له حط ايدك على الخروف يحط ايده على الخروف يقوم ينزل بالسطور على رقبة الخروف يطرطش الدم على على ايد المعترف وعلى رأسه فاهمين الفكرة دي فكرة يهودية أصيلة إنما أول ما يوحنا شاف المسيح قال لهم سيبكم اللي فات هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم هو ده الخروف بتاعنا بولس يقول في صحنا المسيح ذبح لأجلنا احنا ما عادش عندنا خرفان عندنا دم المسيح فيبقى أول شرط في الغفران الإيمان وبالتالي ندخل على الشرط الثاني انك لازم تتعامل عملة جديدة تتخلق خلقة جديدة عشان تتحرر من الفساد احنا قلنا من بشاعة الخطية من آثار الخطية انها دخلت بوظت البرنامج الإنساني دخلت حاجة اسمها الفساد في موت أدبي في موت روحي بقى عندك ميل للغلط كإنسان طب احنا عاوزين نخلقك من جديد طب دي ما نعرفش نعملها احنا دي ما حدش يقدر فينا يعملها دي حتى نيقوديموس العقلاني اللي زي حالتنا رد على المسيح وقال له اتولد من جديد ازاي ادخل بطن امي واتولد ما هو عقلاني زي حالتنا فربنا يسوع قال له لا الموضوع اصله فيه سر الموضوع مش بشطارتك ولا بامكانياتك ان كان احد لا يولد من الماء والروح لا يقدر ان يعاين ملكوت الله عشان تشفي من كل الخطايا ويبقى لك طبيعة جديدة نقية كأن اللي فات مات انت لازم انت ذاتك تموت وتقوم طب انا لو مت مش هقوم قال لا معلش ما احنا هنعملها لك سرا ادي فكرة السر السر دي نقل لك نعمة حقيقية نعمة بجد مش كده وكده في المعمودية الإنسان بيتولد ولادة جديدة وبياخد روح الله كختم ختم براءة ختم ان هو طبيعة جديدة مش انسان عادي انسان مختلف عن اي انسان تاني الشرط الثالث للغفران انت ارادتك كانسان ما اتسحبتش منك بعد الفداء يعني ايه انت لسه حر ادم حر وقع رخبط الدنيا المسيح لو المجد جه فدانا بادم وكل بنيه هل معنى بعد الصليب ان انا اتحرمت من حرية الارادة هل معنى بعد المعمودية والميرون ان انا مش مصرح ليه اغلط لا انت حر هيبقى الدنيا لسه بتشدني طب خلاص هيحصل ان انا اغلط تاني لان لسه انا شايل الجسد اللي لسه فيه ميول لتحت صحيح السما بتشد لي من خلال روح ربنا اللي جوايا بس الدنيا بتشد من ناحية والسما بتشد من ناحية طب لما اغلط هعمل ايه تاني قال لا مش هتتعمد تاني الواحد بيتولد مرة واحدة بس بيستحمى مرة واحدة ده تبقى صعبة قوي بيتولد مرة لكن بيستحمى كل يوم فخلينا نستحمى كل يوم بمعنى ايه ان التوبة هو العمل اليومي المستمر للتنقية المستمرة كل مرة تغلط بتقول له يا رب سامحني هي دي التوبة ببساطة اخطيت يا رب شيل يا رب نفق هدومي تاني لكن ما ينفعش تقول لاني اتولدت خلاص خلاص ازاي خلاص لو ما كنتش هتغلط اذا كنت بتغلط يبقى محتاج تاني تستعيد النقاوه النظافه اللي خدتها قبل كده البراءه اللي خدتها دي يبقى لازم هتتوب ومن هنا يستمر التوبه والاعتراف منهج للعمر كله وبعدين زي ما انتوا عارفين وجربتوا انك كل ما تقرب من ربنا كل ما تلاقي نفسك بتتوب اكتر مش بتتوب اقل لأن المستوى اللي أنت بتكتشفه من المطلوب بيطالبك بحاجة ما كنتش ما كانتش في بالك قبل كده. يعني اللي بيتوب جديد يقول إيه؟ أنا أصلي زمان سرقت وحاجات بقى الكبيرة بقى ومثلا يعني حاجات وحشة وبعدين لما يقرب شوية ويقرأ الإنجيل ويحب ربنا يبتدي يقول إيه لسه لساني بيفلت بشتم ساعات وبكذب يكبر أكتر وأكتر يقول أفكاري أفكاري تعبانة يكبر أكتر وأكتر بعدين يقول إيه مش بصلي كفاية بطل يقول بكذب حتى حتى بشتم بطلها بس بقى دخل في مستوى تاني أنا مش شبعان بربنا كفاية أو يقول جات لي فرصة خير وراحت عليا كنت مغفل ضيعتها كان ممكن أخدم وما خدمتش إيه اللي بيحصل هو بيتوب وعمال يطلع سلم وهو مش دريان إلى قياس قامة ملء المسيح فالغفران بيكتشف أن كل شوية له معنى جديد والخطايا لها معنى تاني الخطايا مش هي الكبائر ده الخطايا كل حاجة ما تمشيش مع إرادة ربنا كل حاجة تفصلك عن ربنا ممكن تبقى فكرة ممكن تبقى نظرة ممكن يبقى تقصير في حاجة صح فتلاقي الموضوع بينمو ودي مشكلة ناس كتير قوي مننا ان احنا بنمشي خطوتين ونقف ونقول ايه احسن من غيرنا ويقف النمو وتقف التوبة والاخطر من ده كله انه قد يقف الغفران ما انت مش بتتوب هتاخد غفران على ايه اجمل شعور الواحد بيه يجي لربنا شعور التائب اكتر واحد يغرف من ربنا باليمين والشمال انه يدخل طالب الرحمة ياخد زي ما هو عاوز انما اللي داخل بيقول انا كويس طب يا سيدي متشكرين ربنا هيديله ايه زي الفريسي والعشار الفريسي بيقول انا بصوم وبصلي ماشي ايه المطلوب يعني ولا حاجة دخل زي ما خرج وليس بريئا امام الله خلي بالكم العشار اللي خطاياه اكتر كان بريء لانه عرف يقول ارحمني انا خاطر نمرة أربعة الثبات ليه؟ أنت الغفران ده نعمة فاكرين لما ربنا يسوع قال الشخص بتاع مريض بتحسد لا تعود تخطئ أيضا يعني حافظ على الحالة الجديدة أنت نضفت ومشيت على رجليك وهتدوق طعم حياة جديدة كأنك قمت من الأموات حافظ على دي ما ترجعش لقديمك طب يا رب أنا عاوز قوة تثبتني في الجديد أنا مش لا مؤاخذة يعني مش وش النظافة دي مش واخد عليها أنا خدت على اللخبطة تعودت على الغلط عاوز أتعود على الصح اديني قوة عشان أثبت ربنا يسعه يدينا قوة فوق العقل يقول هتثبت فيا وهثبت فيك عشان أساعدك تمشي صح وعشان كده تلاحظ انه في كل قداس ابونا يقول ايه يعطى لمغفرة الخطايا يجي واحد عقلاني يقول الله هي المغفرة مش كانت في التوبة واحد تاني يقول الله هي المغفرة مش في صلاة أبانا الذي لما بنقول واغفر لنا واحد تالت يقول الله هي المغفرة مش كانت في المعمودية أساسا لما تعمدنا فاهمين ازاي واحد رابع يقول الله مش المغفرة في الإيمان مش الإيمان هو اللي يدي الغفران بدم المسيح نقول له ما هي المغفرة في ده كله ما كل ده بيتشارك انه يديك اغلى عطية في الدنيا ان كل رصيدك يتشال اتحول على المسيح له المجد أول بأول يفضل في رصيدك عارف ايه شوية الحاجات الحلوة اللي بتعملها كنت تصلي يشيلها لك ربنا كنت تحب اخوك يشيلها لك كأس ماء بارد يشيله لك وتبقى عامل مصيبة جنبها بس اتشطرت وشلتها خدت غفران فيفضل لك في الرصيد شوية حاجات الحقيقة في نظرنا ما تسواش انما في نظر ربنا تبقى كبيرة قوي لا ربنا طيب جدا عاوز ينجحنا بأي طريقة عاوز يدخلنا السماء فتبقى خطايا الدنيا اللي عملناها دي كلها ممكن تتشال بالإيمان والتوبة المستمرة والأسرار وتفضل في حياتنا بس شوية المحاولات وال... وال... والأعمال اللي بنقدمها لربنا عن ضعف وعن تقصير وعن خيبة إنما ربنا يكبرها عشان يحسبها آه يجي بقى الشرط الخامس بتاعنا كما نغفر عارف لو عملت ده كله عندك إيمان بالمسيح تعمدت وخدت الميرون والروح القدس بتتوب بتعترف بتتناول لكن مش متسامح مع حد مش بتغفر تلاقي الغفران ما تمش لأن هتحط شرط اغفر لنا كما نغفر وده بقى موضوع اللي خوف ان ممكن تعطل كل النعم دي لمجرد ان انت مش مسامح اخوك وده يخلينا ندخل في سؤال مهم لماذا لا نغفر ليه صعب علينا نغفر يعني العجيب ان ربنا اللي اتجرح بخطايانا جروح ضخمة جدا واخطأنا في حقه اضعاف اخطأنا في حق بعض بما لا يقاس ربنا رحيم وغافر الخطايا ويبقى فرحان وهو بيغفر انما احنا مع بعض بنحسب ون... ون... يعني ونضيق على بعض قوي لماذا لا نغفر كأن ده السؤال بتاع ايه اللي بيعطلنا عن الغفران في معطلات من ناحيتنا بقى لبعض مش بنعرف نسامح اول معطل مشهور يخلي الواحد ما يعرفش يسامح هو الذات اول مصيبة كبيرة تعطل اي حاجة في الحياة الروحية هو موضوع الذات عشان كده ربنا يسوع له المجد قال إن أراد أحد أن يأتي ورائي أول حاجة أعملها إيه ينكر ذاته لأن دي يعني بيسموها أم أم الخطايا دي اللي بتولد كل حاجة لما الواحد تبقى ذاته كبيرة ما يعرفش يسامح تكبر في عينيه قوي غلطة أخوه وممكن تبقى غلطة صغيرة إنما إزاي وإزاي دي بقى حكاية ريليتد للذات بينما في واحد ربنا له كل المجد ربنا يسوع كانوا بيغلطوا في حقه غلطات كبيرة قوي وكان متسامح جدا ده في حقه هتقول ده ربنا بس هو تجسد كإنسان عنده مشاعر إنسانية زينا إزاي على الصليب وهو مهان ومعرى وبيموت ومعذب جدا يقول اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون هتقولوا ده ربنا هقول لكم استفانوس عملها بعدها بكم سنة استفانوس اللي اتملى بروح المسيح كانوا بيرجموه بيرجموه المفتريين وهو إنسان نقي وهم بيرجموه يصلي مش يا رب اعمل فيهم وسوي خد بحقي أبدا كل اللي بيقولوا إيه يا رب لا تقم لهم هذه الخطية ينعلموا الصلاة دي ما تحسبها لهمش يا رب انت بتفكر فيهم وانت بتموت هنا مفيش ذات مفيش كرامة هو خلاص سبعان بربنا فالموضوع بالنسبة له سهل تاني حاجة بتعطل ان الواحد ناسي انه هيقف قدام ربنا يتحاسب ده اللي بيخلينا نقف لبعض على الغلطة عارفين لو الواحد فينا دايما فاكر انه يقف يسأل عن خطاياه هيسامح الكبير والقليل مهما اخطأوا الناس في حقه لانه هو فاكر انه متهم وكل اللي شغله يطلع هو براء لكن لو هو نسي الحكاية دي نسي الدينونة بتاعته نسي الشرط ده ان عشان هو ربنا يسامحه لازم يعرف يسامح اخوه خلاص مش هيعرف يسامح ثالث سبب يعطل الغفران حب الماديات حب الدنيا لما الواحد يكون بيحب الفلوس قوي وبعدين اخوه يدوس له على حق ياخد من حقه لان الفلوس غالية عليه مش مسامح اخوه عارفين لو الفلوس رخيصة في نظره هيعرف يسامح انما لان الفلوس غالية عليه قوي مش قادر يسامح مش قادر فواضح ان حب الممتلكات والفلوس والدنيا معطل طبعا هتلاقوا اغلب الخلافات اغلب عدم التسامح للاسف مرتبط بالفلوس لكن لو الواحد عينيه مليانه وفرحان بربنا وحاسس ان ربنا يعني الدنيا كلها تحت رجليه بدل هو مع ربنا ايه يعني لما يدوسوله على 100 طرف مش طرف واحد هيسامح بسهوله لأنه شبعان سبب كمان يعطل الغفران يعطل التسامح أنا أقصد الغفران من ناحيتنا إنك ما تحبش اللي قصادك مش إحنا عارفين حبيبك تبلع له الزلط باين يعني يعني لما تكون شخص بتحبه ابنك غلط في حقك بتقدر تسامحه ولا لا ده انت ما بتقدرش ما تسامحوش فكر كده ابنك لما بيغلط في حقك وياما بيحصل ما بتقدرش تشيلها له ما بتقدرش لانك بتحبه ولو حد جه اتهمه قدامك بكلمة بتبقى أول واحد تدافع طب ده كله ده من إيه؟ ما هو ابنك غلطان في حقك أه بس بتحبه فعشان بتحبه بتسامحه بسهولة إنما بقى لو واحد تاني عمل نفس الغلطة ولا ربعها ده أنت هتطلعها من عينيه مش قادر تسامحه لأن الموضوع مرتبط بالحب تصور لو حبيت كل الناس كأنهم ولادك خلاص لو قلبك اتملى حب كأن كل الناس دول فعلا غالين عليك غلاوة ولادك زي ما ربنا كان بيعامل الناس هتلاقي التسامح سهل التسامح سهل لأنك بتحب اللي غلط فبدل بتحبه بتسامح سبب كمان يعطل الغفران أو التسامح عدم التوبة لما الواحد يكون مش تايب يعني مش مشغول بانه يصلح نفسه ينقي نفسه دايما يعد على الناس اخطاء انما اللي مشغول بقضية يصلح نفسه وينقي نفسه ويرجع لربنا واكتر حاجة شغلاه ان ربنا يسامحه مش هيجي في باله خالص مين غلط في حقه هتعدي بسهولة جدا لكن لأن الواحد فينا ناسي التوبة دي ومش بيفكر يصلح نفسه ومش حاسس ان هو ملخبط جواه فاضي فالفاضي يعمل قاضي لازم هيعد على الناس أخطائها ويشوف بقى مين مين ما قدروش ومين ما جملوش ومين قال كلمة بايخة ومين ما عملش طب ما طب ده انت اكتر من الناس دي كلها في الاخطاء دي لستة من المعطلات اللي بتخلي قلبنا ضيق والتسامح عندنا صعب مع ان عندنا اغلى شرط ان لو عرفنا نسامح هنتسامح هنتسامح في كتير طبعا يدخلنا على حاجة عكسها فاكرين لما جه واحد يسأل ربنا يسوع سؤال مشهور كم مرة اغفر لاخي وايه بقى ايه جاي يعني متشطر وقال له بص انا بجيب سبعة يعني بوصل سبع مرات في اليوم ممكن اسامحه فربنا يسوع له المجد قال له لا أقول لك سبعة في سبعين يعني إيه يعني ما تعدش هي معناها كده هو أنت بتعد هو عاوز يقول له إيه أقفش إمتى عند النمرة كام تمانية كويس أظن يعني كده تمام قالوا لا لا ما تقفش خالص ما تعدش طب إيه اللي يخلي الواحد ما يعدش للناس اللي بتغلط فيه يقدر يوصل للمستوى ده خلي بالكم أغلبنا ما كانش كلنا بنعد ما ظنش فينا حد وصل إلى المستوى إنك ما تعدش للآخر أخطأه دايما يجي كده شخص يقول إيه أنا فوتت له مرة واتنين و... الله أعلم جاب التالتة ولا لا بس يبقى بيعد طبعا بيعد ففي رقم طب ما ربنا ما بيعدش ربنا بيعدش إن كنت للآثام راصدا يا رب يا رب من يثبت نشكر ربنا إنه ما بيعدش إنما إحنا بنعد على الناس طبعا فإيه اللي يشجعنا إن إحنا نعرف نسامح بدون عدد بدون حساب أول مبدأ التواضع لما الواحد يكون متواضع صدقوني بيسامح من غير ما يحس أساسا أنه سامح من غير ما يعمل مجهود يحكوا مرة عن أنبا موسى الأسود لما قرروا يرسموه كاهن طبعا كاهن في البرية زمانها كان مثلا تلاقي 3000 راهب وقسيس أو اتنين أس يعني كان قليل جدا لما حد يترسم قسيس في البرية في الصحراء فبعد سنين بقى من الرهبنة الطويلة بقى معروف في كل الدنيا ان الراجل ده قديس فمدخلينه الكنيسة بقى للأسقف عشان هيرسموا قسيس فحب الأسقف يختبره فقام قال بصوت عالي ايه اللي مدخل الاسود ده وسط الناس دول كلمة ده يوم تكريمه خلي بالكم ده يوم تكريمه هو عارف انه جاي يترسم قسيس قام للخلف دور وطلع من الكنيسة عادي ولا كأنه حاجة طلع تلميذ من تلاميذه شقي كده قال لابونا يا ابونا عاوز اقول لك حاجه فكرت في ايه ابونا الاسقف عاوزك بس قبل ما تدخل تاني عاوز اعرف انت حسيت بايه لما اهنت قال له يا ابني انا اللي جه في بالي صحيح ايه اللي جابك يا اسود وسط انقياء القلوب دول ناس كلهم ابيض من جوه ومن بره وانت اسود من جوه ومن بره هو كان اسود اصله من بره بس طبعا عارفين لما دخل تاني مره يقولوا الكنيسه سمعت صوت الملائكه بتقول اكسيوس عارفين في رسامة الكاهن يتقال اكسيوس يعني انت قديس سمعوا صوت مش منهم بيقول ثلاث مرات من السماء أكسيوس أكسيوس أكسيوس ما حسش حتى بالإهانة من الاتضاع هو ما زال في نظر نفسه هذا الأسود هو في نظر نفسه كده فحتى لما أهين ما استكترهاش هو عارف إنه وحش هو قدام نفسه كده شوف التواضع يوصل لإيه لما داود الملك وهو ملك ابنه أبشالوم طلع وراه عشان يموته وياخد الملك مطرحه يعني موقف يخلي الواحد عصبي جدا ودبرسد وفرستريتد وقولوا كل حاجة مفيش أوحش من كده ابني بيتحداني وعاوز يموتني يعني يروح الملك وتروح الدنيا كلها خلاص ما فيش حاجة ليها طعم وفي النكد ده كله يجي واحد كده ملوش لازمة يزودها بقى وهو طالع هربان يقوله حافي من الذل ومربطي راسه من المهانة واحد على الجبل ماشي من فوق من بعيد عمال يرميه بالزلط ويشتمه واحد ملوش لازمة كده شمع ابن جيرة يقول له اخرج يا رجل الدماء يا ابن بليعال ابن الشيطان انت اصلك افتريت على بيت شاول هو فعلا عمره ما غلط في حق شاول ده اصله كان من قرايب شاول بتاع زمان شاول الملك جاله واحد من رجالته تخ... يعني مش فايقين له بقى فقال له اطلع اجيب رقبته هما يعني كانوا السيف بتاعهم كده سهل قال له اسكت عارفين قال له ايه بقى قال له الرب قال له سب داوود جابها منين دي قال له ربنا قال له اشتم داوود شوية أصله يستاهل فالراجل مش بيعمل حاجة زيادة أنا استاهل إذا كان ابني عاوز يموتني كتير على الغريب لما يشتمني إيه ده طب ما يبعت الواحد يجيب رقبته وخلاص إنما التواضع خلاه يعديها عداها بسهولة عدت وبعدين هو بقى كان عارف انه لما يعدي حاجة زي كده هتكبر في عينين ربنا هو فاهم ربنا كويس ده حسب قلبه فقال له لعل الله ينظر إلى مزلتي يمكن لما تشتم واسكت أصعب على ربنا يمكن أعرف يعني أعجب ربنا باين عليا بقى لي مدة ما عجبتوش فأنا بقى عاوز أعجبه في حاجة فخليني اتشتم كده واقبل احسن لانه متواضع ده ملك مين يجرؤ انه يقول كلمه زياده التواضع يخلي الواحد يسامح بسهوله والكبرياء يخليه معرفش يسامح ابدا ولا اقرب الناس ليه الكبرياء يخلي الواحد زي الاعمى اقرب الناس اللي بيحبوه ممكن ينسب لهم اخطاء ما عملوهاش وما يسامحهمش عليها ولا كأنه مش شايف حاجة خالص الحاجة التانية اللي تخلي الواحد يعرف يسامح المحبة زي ما قلنا لو بتحب اللي قدامك هتسامحه وعلى قد ما هتحبه على قد ما هتقدر تسامحه مشجع آخر للتسامح أو للغفران الخوف المقدس لو لو الواحد خايف ربنا هيبقى عارف إنه مفيش حاجة ترضي ربنا قد إنك تسامح التاني دي عند ربنا كبيرة ومفيش حاجة تغضب ربنا قد انك تعد على اخوك اخطائه دي تغضب ربنا فاللي بيخاف ربنا بيبقى عارف كويس قوي انه مش عاوز يقع تحت غضبه عاوز يرضيه فاللي بيخاف ربنا يخاف ما يسامحش يخاف ما يسامحش يعني ساعات يجي شخص كده الواحد يتعلم منه التقوى يقول أنا حاسس بس إن أنا عندي شعور بعدم ارتياح لشخص خايف أتناول مش بيقول أنا بكره ولا مش مسامح بيقول أنا عندي إحساس بعدم ارتياح من شخص كده ويكون عمل افترى عليه يعني عدم ارتياح خايف أقرب أتناول شوفوا بقى القلب النقي قلب نقي خايف ينفع أتناول وأنا كده حاجة حلوة في واحد تاني تلاقيه بيكره ومش مسامح وداخل على التناول كأنه إيه حقه حقه إزاي إن قدمت قربانك وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك الشيء ده ممكن يكون كلمة اعتذار ممكن يكون كلمة سلام ممكن تكون كلمة مجاملة مش راضي تديها له شيئا عليك اترك قربانك واذهب أولا اصطلح مع أخيك ثم تعال قدم قربانك من مشجعات الغفران الحكمة مش معنى الغفران ان الواحد او التسامح ان الواحد يتنازل عن حق غيره مثلا او ان يسيب اللي قصاده يزداد خطية بحجة التسامح الموضوع عاوز حكمة لان في بعض المواقف ممكن تبقى قلبك صافي من جهة اللي قصادك لكن تاخد موقف عشانه مش عشانك يعني اديك مثل ممكن حد يغلط في حقك تكون قلبك نقي وانت مسامحه من جواك انما لانك خايف عليه يزداد عنف وبلطجة انت خايف عليه تاخد موقف تأديب منه اذا كان موقعك يسمح لك بكده مش انتقاما لكرامتك في فرق ومش لأنك مش طايقه لا لا خالص دي عاوزة حكمة عشان تبقى فعلا قلبك نظيف ده لأنك خايف عليه يقع مع حد تاني يعني يجيب أجل أو يرد عليه فأنت عشانه هو عاوز تظبطه هو مش عشانك أنت عاوزة تمييز دي عاوزة حكمة آخر حاجة تقولها في كم مرة أغفر لأخي من مشجعات الغفران البساطة كل ما كان الواحد بسيط كل ما كان يسامح بسهولة أجمل منظر الأطفال شوف الأطفال يدبوا الخناقة مع بعض وبعد ربع ساعة تلاقيهم بيلعبوا مع بعض ويضحكوا مع بعض شوف الكبار يدبوا الخناقة مع بعض تلاقيهم بعد عشر سنين لسه مش بيعيدوا على بعض ايه ده ده فرق الطفل عن الكبير الطفل ينسى على طول ينسى بسرعة جدا لأنه قلبه بسيط يغفر بسهولة يغفر بسهولة ده ممكن ده واحد بيشوف في الأطفال ممكن واحد يكعبل واحد فيكسر له إيده والولد يتعذب جبس وبتاع تاني يوم تلاقيه بيلعب معاه جدا بسهولة جدا هو كلفه وجع وتعب ويمكن عملية ويمكن جبس شهور ويمكن إنما الطفل ناسي ببساطة جدا بسهولة جدا بعدها بساعات بدل يرجع يلعب معاه خلاص البساطة بتخلي الواحد يغفر بسهولة وعكسها حاجات كتير من مظاهر الذات اللي بتخلي الواحد يتعطل لأن ساعات الناس تقول الحمد لله الذات دي مش عندنا فنقول شوية حاجات تكشف عن أكبر معطل للتسامح اللي هو الذات حاجات كتيرة تبين إن كان جواك ذات ولا لأ أول حاجة سرعة الغضب الذات تبان انك تبقى سريع الغضب لان بطيء الغضب متواضع غالبا وسريع الغضب متكبر غالبا او ذاته كبيرة يعني الحاجات اللي بتكشف عن الذات انك ما تعرفش تقول حاضر بالساهل عدم الطاعة بينما كل ما الواحد بقى بسهولة يقول حاضر يوطي راسه دي معناها انه يقدر بسهولة يسامح لانه متواضع الطاعة والتواضع والتسامح ثلاث اخوات زي ما تقولوا توائم ما تعرفش تفصلهم عن بعض الطاعة والتواضع والتسامح المتواضع يعرف يطيع ويعرف يسامح بسهولة واللي بيسامح بسهولة لازم غالبا متواضع ويقدر يقول حاضر بسهولة وهكذا ثلاثة دول اخوات الشفقة على النفس أقول لكم حاجة ساعات كتير الواحد يقول أصلا أنا حساس قوي وتكون مش كلها الحساسية بس تكون الحساسية دي نوع من الذات بس هو بيقولها بالطريقة الشيك لكن الحساس صحيح يحس قوي بالناس مش يكون حساس لنفسه فأقل كلمة تجرحه أقل كلمة تجرحه يعني ذات أقل كلمة تجرحه يعني كرامته شغلة زيادة فبلمس إنما المتواضع مش كده فالشفقة السريعة على الذات اللي يصعب عليه نفسه كتير ده معناه ذاته كبيرة مش معناه المتواضع ما بيحسش لا المتواضع يحس بالناس جدا لكن ما يحسبش لنفسه ما يحسبش لكرامته قوي رفض المشورة من مظاهر الذات ان الشخص ما ما يحترمش آراء الآخرين ما يعتبرش الآراء الآخرين عنده إحساس داخلي إنه فاهم كل حاجة وإنه مش محتاج رأي حد بينما شفنا واحد زي أمبر سانيوس قاعد تحت رجلين راهب أمي بيسأله وبيتعلم منه مش حاطط في دماغه أبدا إنه معلوم الدنيا دي كلها هو بيفهم من مظاهر الذات الغيرة والحقد اللي ذاته كبيرة يقع على طول في الغيرة واللي ذاته صغيرة ما يعرفش يغير يبقى فرحان للناس كلها يا ريت كل الناس تكبر لما جه تلميذ موسى يقول له الحق في ناس في المحلة بتتنبأ أردعهما كانوا في اتنين كده وقفوا ايه يقولوا احنا بقينا أنبياء زينا زي موسى قال له يسوع انت بتغير عليا يا ريت شعب ربنا كله يبقى أنبياء ابني قال له انت فاكرني غيران على اني قلت نبي يا ابني يا ريتهم كلهم انبياء انا بس كل خوفي ان دول كده بيعملوا حاجة تغضب ربنا لان ربنا ما اختارهمش انبياء دول انبياء كذبة فهيأذوا نفسهم فموسى كان منزعج جدا عليهم مش غيران لنفسه من مظاهر الذات النقد والإدانة اللي ذاته كبيرة تلاقيه دائما ناقد دايما واقع في الإدانة دايما شايف عيوب الناس بينما كل ما الواحد ذاته صغرت واتضع كل ما ما بقاش شايف غير عيوبه وضعفاته وشايف كل الناس حلو البخل في العطاء اللي ذاته كبيرة يطبطب على نفسه ما يعرفش يطبطب على حد يشفق على نفسه ما يعرفش يشفق على الآخرين ينفعل باحتياجاته ما يعرفش ينفعل باحتياجات الآخرين بخيل حتى في مشاعره يمكن كلمة التشجيع والمديح تطلع بالعافية كلمة الشكر ما تطلعش لأن ذاته كبير بينما المتواضع تلاقيه متعاطف مع الناس حاسس بالناس مشفق قلبه حلو كثير الشكوى والتذمر اللي ذاته كبيرة الأفأفة كتيرة مش عاجبه حاله بالرغم ان ربنا يكون مدي كتير والعكس برضه اللي ذاته صغيرة او يعني متواضع القلب زي المسيح شايف كل حاجة حلوة متواضع القلب يبقى راضي جدا أخيرا يحب يبان دايما عاوز يبقى كل الدنيا بص عليه حاجة كمان تعالج لنا تدخلنا على التسامح التسامح أو المغفرة للناس من بنات المحبة يسموها كده المحبة دي تيتا الكبيرة الجراند ماذر يعني دي الأم الولود لكل الفضائل كل الفضائل بنات المحبة من بناتها الكبار اللي مخلفين كمان التسامح أو الغفران فإذا عاوزين نجيب بقى الأصل عاوز فعلا تعرف تسامح الناس لازم الأول قلبك يبقى فيه محبة لأنك لو حبيت هتعمل كل اللي مكتوب شوفوا بقى اللي مكتوب هنا ده ده ملخص اللي قاله بولس المحبة تتأنى تتأنى يعني هتفوت ترفق تحتمل تصدق ترجو تصبر كل ده يمشي مع التسامح والنيجاتيف يعني لا حط لا قبلها لا تحسد لا تتفاخر لا تنتفخ لا تقبح لا تطلب ما إلى نفسها لا تحتد لا تظن السوء لو بفكرت في كل النقط دي هتلاقي كلها ريليتد للتسامح كلها مرتبطة بالتسامح الحدة مرتبطة بالتسامح المتسامح ما ما يحتدش مش ما يغضبش ده غضب دي كلمة كبيرة ده حتى الحدة ما تطلعش منه ما ما يطلبش ما لنفسه بما فيها كرامته ما يعني ما تشغلوش زيادة ربنا اللي يجيبها له لوحده وده النص الواضح في كورنثوس 13 اللي يختم بأجمل كلمة المحبة لا تسقط أبدا من ترجمات الكلمة دي كمان never fails يعني ايه يعني لازم تكسب لازم تنجح في الآخر اللي يحب لازم يطلع كسبان مش بس never ends يعني مش هتخلص لا كمان مش هتخسر الجولة أبدا اللي يحب هيكسب حتى بعد زمن عشان الواحد ينكر ذاته شوية ويدخل على طريق التواضع اللي يدخله على التسامح أول مبدأ عشان تعذر الناس وتسامح الناس حاسب نفسك كتير اللي بيحاسب نفسه كتير ما بيتكبرش بيعذر بسهولة لأن هو بيغلط كل يوم ضميره بيقول له أنت بتغلط فلما حد يغلط عادي ما أنا بغلط ما أنا بغلط ده أنا عاوز أقول لكم دي طريقة من الطرق اللذيذة اللي تصد بيها الإدانة يعني يجي واحد يقول لك شفت فلان عمل إيه وهيبتدي يتكلم أول ما يقول لك مثلا فلان مش عارف عمل إيه تقول له على طول على فكرة أنا ساعات بعمل كده بس يتكتم على طول لأنك كبسته بس أنت هتعملها لو أنت متواضع ولو أنت محاسب نفسك يقول لك فلان ده مش ملتزم أبدا تقول له صدقني وأنا كمان يعني هي... هيبقى عاوز يمشي على طول مش عاوز يكمل كلامه انت ما يعني ما قلتش حاجة زيادة بس انت عرفت توقف الإدانة فورا بطريقة صح انك نبهت ونبهت نفسك بدل ما نتسلى على الشخص اللي هندينه ده ما احنا بنعمل اللي هنقوله بنعمل اللي بيعمله اكيد بشكل ما بدرجة ما هنعمله فحساب النفس يحمي الواحد من الحتة دي تاني حاجة مهمة فكرة دينونة اللي حاطط اليوم الأخير قصاد عينه مش هيعرف يحاسب الناس ويدين الناس ويحكم على الناس اللي ناسي اليوم ده هيفضل طول النهار بيحاسب الناس ويحكم على الناس ويخاصم ويعادي ويفتري ويعمل كل حاجة إنما اللي فاكر وقفته قدام ربنا يعني أظن هيبقى عنده طاقة للمغفرة هيقدر يسامح مهما اتعمل فيه ثالث حاجة تعلم الواحد التواضع الشكر كتير لما الواحد يشكر كتير يبقى عنده إحساس داخلي بالرضا والشبع وده يخليه طاقته واسعة قوي كانوا دايما ساعات واحنا أطفال يقولوا لنا إيه لما ترموا النخلة بالطوب تحدفوها بالطوب تحدف لكم إيه تحدف لكم بلح يعني إيه يعني الكبير الكبير لما الناس تأذيه يرد بالخير لأنه كبير كبير دي بقى عملية نسبية جدا مرتبطة بالشكر بالشكر لما يكون الواحد حاسس انه غني بربنا ربنا مديله كتير فدايما شاكر فمن السهل انه يرمي بلح لانه عنده كتير إنما اللي مش حاسس بالغنى الروحي مش شبعان مش شاكر فيتأزم ويبقى يرد الزلطة بزلطة من الحاجات اللي تجيب تواضع وبالتالي تجيب تسامح التوبة المستمر زي ما قلنا حساب النفس يخلي الواحد دايما لسان حاله يا رب سامحني فلما حد يغلط في حقه يقول ايه يا رب سامحني وسامحهم يا رب اهديني واهديهم يا رب شيل عني وعنهم ساعات كده لما الواحد يكون مخنوق من شخص هي احلى حل هو الصلاة اهدي يا رب واهديني معاه على الاقل انا شايف غلطته ومش شايف غلطتي بس اكيد احنا الاتنين في الهم سوا فيحطوا في الصلاة معاه فلما الواحد يتوب بانتظام تلاقوا قلبه وسع وما بقاش شايل من الناس مهما عملوا من الحاجات المفيده التلمذة المستمرة أو التلمذة الأب بالاعتراف من أكتر الحاجات اللي تخلي الواحد ما يعترفش الذات الكبرياء وتيجي بقى أفكار كتيرة ما أبونا ده إنسان أعترف ليه ومش عرفني إنه مش هيقول لحد وبعدين يعني أنا هقول إيه ده في ناس بتعمل وتسوي كل الأفكار دي أفكار غلط أفكار غير روحية وهو فيها إيه لما تمشي في النظام اللي عمله المسيح وتقول أخطيت ده واحد من القرن العاشر قديس بيقول اللي بيرفض الاعتراف ليس صادقا في توبته الصادق في توبته مستعد أن يعترف أمام الدنيا كلها مش أمام شخص زي المرأة الخاطئة اللي دخلت عين عينك قدام كل الناس بتبكي وفضحت نفسها ومش فارق معاها مهم بس تاخد مغفورة لك خطاياك اللي يقول يقول واللي يشتم يشتم واللي يتفرج يتفرج بس هي عاوزة تطلع بمغفورة لك خطاياك لكن اللي مستكتر ده معناه مش دريان باللي هو فيه الحاجات اللي تدي تواضع وبالتالي تسامح الخضوع والطاعة أن يتعود يقول حاضر الطاعة تجيب تواضع والتواضع يجيب تسامح قلنا دي عيلة أخيرا تعلموا مني كلمة تعلموا مني دي بقى مدرسة ربنا يسوع اختار يقولها لأنه مش ممكن نلاقي مثل للتسامح زي ربنا يسوع لما الواحد يشوف كم مرة اليهود شتموه وأهانوه دي مش مرة ما تفتكروش أن الصليب هو أول وآخر لقاء بين اللي بيكرهوا المسيح وربنا يسوع لا ده آخر واحد إنما هي من أول يوم خدمة كان في إهانات وكان في تجاوزات وكان في مضايقات وربنا كان باله طويل جدا مع انه يقدر يعمل حاجات كتير قوي تعلموا مني لاني وديع متواضع القلب نختم بكام سؤال اذا كنت فعلا تقدر تغفر هل تنسى الإساءة دي أسئلة بس مش علق حين تغفر هل تنسى فكروا فيها شوية لأنها مش سهلة لأن في ناس كتيرة تقدر تسامح بس ما تنساش ربنا يسوع له المجد في حتة جميلة قوي بقى إنه خطاياكم لا أعود أذكرها أطرحها في بحر النسيان يعني تيجي تقول له يا رب معلش سامحني دي تالت مرة لو واحد عادي يقول لك لا دي مش التالتة دي العشرة انما ربنا يقول لك لا يا ابني ده انت اول مره تغلط يا رب ما انا امبارح عامل نفس الغلط ما انت قلت امبارح سوري خلاص كانك ما عملتش حاجه فالمره دي اول مره تغلط ما تغلطش تاني لان ربنا ما ما يعدش بدل تتوب تتمسح كانها ما حصلتش ده دي حاجه جميله قوي يا ريت احنا نعرف نعمل كده مع الناس تاني سؤال هل تعطي نفس الثقه صعب السؤال ده لأنها تقول لي ما هو مش هينفع بس فكر فيها مش سهلة هي عاوزة حكمة طبعا بس فكر سؤال كمان هل تحب الشخص كما كان قبل أن يخطئ تقدر تحبه بنفس الدرجة قبل ما يغلط مم. أصل هي دي الحاجات اللي تقيس غفران بجد ولا ناقص سؤال كمان هل تلتمس العذر وتبقى مصدقه من جواك لما بتسامح بتعذر فعلا ولا بتعتبر نفسك انت سامحت في فرق بين عذرت وسامحت عذرت يعني غصب عنه فانت سامحت عن طيب خاطر انما التانية يعني هو ملوش عذر بس انا سامحته لا دي غير دي خالص ايه كمان سؤال اخير لو اتسألت عن الشخص هتقول ايه دي من المحكات الصعبة دي وهو واقع معاك وانت سامحته لو اتسألت عنه هتقول ايه شغلانة الله اعلم الحقيقة دي هتطلع ايه هل بتفتكر عدد المرات اللي اخطأ فيها آه مثل المديونين في لوقا سبعة الفكرة الجميلة اللي عرضها المسيح له المجد الاثنين اللي كان عليهم دين الأولاني يقول عليه إيه خمسم كان لميدان مديونان على الواحد خمسمائة دينار وعلى الآخر خمسون احنا كلنا مديونين لربنا وديوننا لربنا ملهاش آخر لو الواحد حاسس انه الدين اللي عليه اتشال دين اي واحد ليه هيبقى صغير في مثل تاني انتوا عارفينه بتاع العبد اللي ربنا سامحه اللي اسيده سامحه في كتير قوي راح مسك في عبد زميله في فلوس قليله قوي فراحوا اشتكوه بقى قالوا له عارف اللي انت سامحته في قد كده ما فوتش لاخوه قد كده قال له تعالى بقى تعالى طلع اللي عليك بقى لانك مرضتش تسامح اخوك لالهنا كل مجد وكرم الاب